وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله كل ملوك الأرض والأمراء عياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله قواه والحي من أحياه والكل يفنى ويبقى الله وأشهد أن لا باطن ليس العيون تراه هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء لله سل عن محمد الجذع لما بكى سل عن محمد هل عليه صلى عليه الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا الكرام مرحبا بكم في هذا البرنامج كفاية ذنوب على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسير نرفع عن أنفسنا العيوب ونحاول جاهدين أن يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب والأوزار إنه ولي ذلك العزيز الغفار ونرفع في بداية الأمر الشعار قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك أقدم يا حبيبي وأنا أقدم لنفسي خيرا قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك أي المسالك سالك إما لجنة عدن يا رب اجعلنا جميعا من أهلها من أهل التوحيد طبعا أو في المهالك هالك اللهم نجنا من هولها وكربها يا رب العالمين ثم أما بعد أحبتي في الله تحدثنا في أن يكفوا عن بدعتهم وننادي أهل السنة أن يثبتوا على سنة حبيب الله الله عليه وسلم وكنا أيها الأحبة في أسفار لكن لا تكن مثل الحمار أو لا تكن من أهل النار افهم ما في هذه الأسفار في هذه الكتب ما في هذه الحكم وسر على طريق النبي المختار وفي لقائنا الثاني نادينا أهل البدعة وحذرناهم وكنا أيها الأحبة نذكر أنفسنا بهذا العنوان الخطير مقعد النار لمن كذب على النبي المختار وحذرنا من الكذب والبدعة التي يبتدعها البعض ويبتعدون عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واليوم أحبتي نتكلم في هذا الملف المفتوح ثم بعد ذلك ننتقل بالأحبة الكرام في طريق الكف عن الذنوب ومن كسن كده طار في الهواء ألم تسمع كثيرا أن هناك نعوش التي حمل عليها بعض الناس وهم موتى فعلا صدق المثل لما الناس كانت بتشوفنا واحنا رايحين نصلي يا ابن الحلال تعالى صلي يقول لك روح في قرية من قرى مصر أسأل الله أن يحفظها ويحفظ بلاد الإسلام جميعا ووالله العظيم لا نتحدث في هذه الأمور لمجرد أن يقول الناس يا سلام على فلان لقد تحدث بحديث جميل لا والله إنما أريد أن أنقذ نفسي فكم علينا من أخطاء وأوزار وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين فلا أتحدث في هذا الأمر إلا من منطلق الدين النصيحة إن هذه الكلمات العظيمة العظيم حبيب الله سبحانه وتعالى من منطلق الدين النصيحة فلن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نداؤنا اليوم تحت عنوان الكرامات الزائفة أو الكرامات المزعومة أو يمشي على الماء نعم إن الكرامات موجودة النهاردة هنتكلم في شيء في العقيدة وبرضه هنخليها سهلة ويسيرة زي ما بنحاول دائما إن احنا نحط ال- قدام الناس من غير ما يحسوا إن هم منغصين أو بياكلوا حاجة غصب عنهم مع العلم إن أنا هتكلم في ألفاظ في العقيدة لكنني قبل ما أقول الألفاظ اللي في العقيدة أنا جمعت لكم بعض المصائب من الكرامات المزعومة والله العظيم يأبى العقل المثقف أن يقبل هذه الأشياء إنني أرى الكثير ممن يسيرون في هذا الطريق الشعوذة والخزعبلات والكرامات المزعومة وطار في الهواء ومشي على المية إن المشكلة مش في العوام وحسب ده في كثير من للأسف الشديد بيقتنعوا بذلك أجد منهم المهندس والطبيب والدكتور الكيمياء والفيزياء تجده فعلا لما يجي يتكلم في مسألة البحث في الكيمياء والفيزياء تجد العقل قد حضر أما إذا تحدث عن الأولياء العقل بياخد له أجازة ليه؟ إزاي تصدق الكلام اللي هكلمك عنه النهاردة ده؟ كم من الناس كم من الناس قد خدع بهذه الكلمات تعال شوف مثلا ما يذكر على سبيل المثال ما ذكره الشعراني في طبقاته وخلي بالك إن الكلام ده أصلا من أصول أهل التصوف الذين قد ساروا على طريق عكس ما سار الرسول تعال بص وشوف كده الكرامات المزعومة قبل ما بين الألفاظ إيه الفرق لأن هتكلم النهاردة عن الفرق بين المعجزة والإرهاصة وعن الفرق بين المعجزة والكرامة والفرق بين والفرق بين المعجزة وشوية حاجات كده هنتكلم عنها مصطلحات يهم الكل من أهل التوحيد أنهم يفهموها وهيبقى الكلام بسيط إن شاء الله فينا حد هيوحد الله أكيد كلنا بنوحد الله طب نصلي على رسول الله تعال شوف الراجل بيقول ايه عن الكرامات الكلام ده أقسم بالله صحيح مكتوب في كتبهم اللي هم ماشيين عليه يقول لك لأحد أولياء الله الصالحين وإحنا ما بنعترضش على كلمة إن في أولياء من حكي أنه نزل يوما في حلقة ذكر في حلقة ذكر طبعا عارفين لما نشوف في الموالد لما كنا بنتفرج احنا صغيرين يقعد يتميل ويروح دعه من من شفايفه وزبد ويقول لك الراجل اللي بيفقر في النص يقول لهم عاملين حلقة ده الكلام ده عن أبي محمد عبد الرحمن المغربي الإناوي ده مين اللي بيقول شعراني في طبقاته اسمع بيقول وهم في الحضر الجو راح واقع فأطرق الشيخ ساعة يعني ايه قال يعني ال- الوحي بتنزل راح أطرق ساعة وشوية كده ارتفع الشبح إلى السماء فسألوا الشيخ من كان هذا قال ملك من السماء قد وقعت منه هفوة غلط قد وقعت منه هفوة فنزل إلي ليستشفع بي فشفعت فيه ما توحد الله الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الكلام ده أقسم بالله أنا جايبه من, من, من, من, من طبقاتهم بالله عليك أنت كمثقف ترضى بكده بل أنت كراجل عادي قلبك سليم ترضى بكده ده بص شوف تاني ومر عليه كلب فقام له, له احتراما وإجلالا فبقول له أنت قمت للكلب ليه احتراما وإجلالا قال لإني وجدت فيه خيطا أزرق من زي الفقراء شيخ إبراهيم العريان أو العريان رضي الله عنه وأرضاه زي ما هو كاتبين هنا كده كان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب الناس عريانا اوعى تتكلم عن الولي يخطب الناس عريانا فيك فيقول الحمد لله فيحصل للناس بسط وخلي بالك أنا مش عاوز أقول حاجات تانية يعف اللسان عن ذكرها والأذن عن الاستماع إليها كان بيعملها الراجل اللي كان بيخطب عريان ده ومنهم عبد الله عبد الله ابن عون رضي الله عنه كان يخلو في بيته صامتا متفكرا كان يقعد في حوله صامتا متفكرا خلي بالكم وما كانش يخرج أبدا إلى الخلاء يعني أعطي كرامة لم تعطى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا لأحد من الصحابة يقعد كده بالإيه بالأربعين يوم ولا حاجة لا يأكل ولا يشرب ولا يروح الخلاء والله العظيم لازم تقول لا إله إلا الله لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين بصوا شوف بيقول إيه تاني وكان الشيخ عبيد أحد أصحابه وهو الآن مدفون عنده مسكوب اللسان لماذا؟ لكثرة ما ينطق به من الكلمات التي لا تأويل له يقول وأخبرني بعض الثقات هو بيقول في طبقاته إن كان مع الشيخ عبيد في مركب فوحلت بيقول أحد الثقات كانوا راكبين هتنازل على الطين فمش عارفين يشدوها فعملوا إيه طو هذه المركب في إيه في خصيتي شوف اللسان أساسا كان لازم أقولها هنا كده وجذب المركبة بما يقول هذا الرجل في الطبقات عن الأولياء هنفترض إننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نرد صلاح أحد الناس طالما أن النبي قال أنه صالح لكن للأسف التلفظ به والآذان تعف عن الاستماع إليه وقال الشيخ شرف الدين أبو بكر قدس سره هو بيقول كده وكنا كلما مررنا على نهر يعني تخيل وانت معدي على النهر كده ده ولي من الأولياء اللي هو ده معدي على النهر يعني معدي مثلا على نهر النيل تبص تلاقي الأراميط طالعة تستقبله وتلاقي الحيتان والبياض وال... وال... كله طالع يستقبل والبوري بقى والتونة وكله شغال يستقبلونه فإذا مر على الشاطئ وازدحم على قدميه كثير من الدواب يعني كل دابة بتشوفه هو ماشي تمشي تحت قدميه تستقبله في طبقاته اسمع يا حبيبي يا ريتك ما تنساش انك تصلي على حبيبك النبي محمد دعا الله ثلاث دعوات الكلام ده في الطبقات دعا الله ثلاث دعوات الدعوة الأولى استجيبت والثانية استجيبت وربنا رد عليه الدعوة الثالثة طب ليه خلي بالك بقى شيء يقدر يرد للسيد البدوي دعوة ازاي يقول كلام غير كده يا شيخ ايوه يا عم حتى لما يجوا يجاوبوا على الثلاث دعوات اللي قالوا عليهم واحد يقول لي يا أخي ما تحترم نفسك مع الأولياء يا أخي إن كانوا أولياء فأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم وإن كانوا على غير ذلك فأسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما ما نعرف عن عنهم أنهم أولياء لله فإحنا متأكدين أنهم أولياء لله لكن برضه هكلمك في الكرامة والمعجزة والإرهاصة عشان نفهم الفوارق فاسمع رحمن الله وإياك دعا البدوي ثلاث دعوات الدعوة الأولى دعا الله سبحانه وتعالى أن كل من زار قبره يشفعه فيه يوم القيامة فأجاب الله له ذلك فبختك يا عم اللي طفت هناك وتمسحت في الضريح وقلت مدد يا علان ومدد يا فلان ده انت هتاكل علقة لو ما تبتش إلى الله المهم تعال شوف دعا الله ثلاث دعوات استجاب الله لدعوتين ثم رد الثالثة ايه الدعوة الأولى أنه كل من طاف بضريحه وزار قبره يشفعه فيه يوم القيامة فشفع الله له فيه والدعوة الثانية أن كل من زار قبره كأنه حج واعتمر ايه ده ده ايه الكلام العظمة ده كأنه حج واعتمر فاستجاب الله له مين اللي أخبره أن ربنا استجاب له أنبوءة بعد بعد رسول الله رسالة بعد النبي وحي بعد رسول الله قال يا رب في الثلاثة فأجاب الله له دعوتين وترك الثالثة إيه الثالثة دعا الله أن يدخله النار فرد الله عليه هذه الدعوة فلما سألوه وربنا ما استجبلكش الدعوة دي ليه قال لأن الله يعلم أنني لو دخلت النار وتمرغت فيه لأنبتت حشيشا أخضرا ولم يعذب فيها الكفار سبحانك يا الله سبحانك يا الله والله هذا كذب على الله هذا كذب على الله ومن أظلم ممن كذب على الله سبحان الله اسمع وقال أيضا أحد الصوفية الأقطاب لولا الحياء من الله لبصقت على ناره فانقلبت جنة الكلام ده جاء في الصوفية والوجه الآخر تعال بقى حبيبي عشان نستفيد النهاردة بالكلام في العقيدة هي في معجزات وكرامات ولا ما فيش أنا لا أنكر المعجزات ولا أنكر أن هناك كرامات ولا أنكر أن هناك إرهاصات ولا أنكر أن هناك أشياء كثيرة ومصطلحات سنتوقف عندها الآن إيه المعجزة المعجزة أمر خارق للعادة ركز معايا الكل هيفهمها إن شاء الله الأب والأم والأخ والأخت الجميع كبير والصغير إن شاء الله نفهمها المعجزة أمر خارق للعادة يصي نبي أو من أجل نبي متحديا به أهل الكفر تصديقا لنبوءته ورسالته تاني المعجزة أمر خارق للعادة يعني مش ممكن أبدا في الطبيعة تحمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي أو من أجل النبي بعد أن يوحى إليه متحديا به أهل الكفر وتصديقا أو إجابة لدعوى النبي محمد أو لدعوى أحد اسمع ماذا يقول الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى سؤال من الله لسيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وآية أخرى قال الله واضمم يدك إلى جناحك جزات وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثت له آيات ومعجزات كثيرة شقاق القمر لسيدنا محمد تصور أن القمر انشق آه اسألوا العلماء اليومين دول بتوع الفلك اللي طلعوا القمر انتوا بتشوفوا كده دراسات الجيولوجية وتشوفوا ال- الحاجات دي عرفت ان القمر نصفين كان مشكوك والتحم تاني هيقول لك اه اتحداهم بما جاء في الحق من كتاب الله مش نتحداهم بصفة شخصية إنما نتحداهم أنهم يثبتوا عكس ذلك لقد انشق القمر دي معجزة من المعجزات أمر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا أو يظهره على يد النبي تحقيقا لطلبه وتصديقا لرسالته ونبوءته والنبي محمد حدثت له أشياء كثيرة أنت عارف أن حبيبه وحبيبك النبي في مسند الإمام أحمد أنه دعا شجرة فأتته ن- نادى على شجرة فجت له ثم أمرها فعادت مرة ثانية أهو ده حبيبك النبي محمد لا صلي بقى اللهم صل على سيدنا محمد وهناك أيضا في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر طعام جابر يعني إيه؟ يعني كان جابر زوجته قالت له النبي في الخندق وقد رأينا الجوع والإرهاق على رسول الله ادعي النبي ومعاه واحد ولا حد معاه قالت له وما تكترش يا جابر اوعى تخزني في ضيفي يعني ده ضيوف النبي محمد ما تخزنيش قال لها خلاص فقال محمد فالنبي محمد راح مداعي حوالي ألف وهم ماشيين الألف رايحين فزوجة سيدنا جابر بتقول له يعني ده ينفع ده ينفع أنا قايله لك واحد ولا اتنين مع النبي جايب لي الجيش كله يعني بلسان الحال يقول لها إيه ده النبي محمد بقى هو اللي قال مش عارفين اللي هيحصل انت عارف الجيش كله أكل لأن النبي محمد تفل من ريقه الشريف وليس ريق النبي كأي ريق فكثر الطعام وزاد بركة وأصبح شفاء لكل من أكل منه والكل أكل وشرب وشبع وخلي بالك يقول جابر فوجدنا الإناء كما هو هو العجين هو هو والخبز بتاعنا هو هو وحاجة سبحان الله وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس إن النبي كان معاه حوالي ثلاثمائة وهم ماشيين في الصحراء ما لقوش مية عشان يتوضوا عشان يشربهم فاشتكوا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي فأمسك النبي بإناء ووضع يده فيه فنبع الماء من بين أصابع النبي محمد في البخاري ومسلم اللهم صل عليك يا رسول الله فتوضأوا تخيل ينبع المية وتفور من بين أصابع النبي آية ومعجزة أمال إحنا ليه دي بنقول لك دايما أوعى تنسى تصلي على النبي هي ديت الآيات والمعجزات طب إيه الفرق بين المعجزة والإرهاصة الإرهاصة أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ولكن تثبيتا أو مقدمة للنبوة والرسالة وليس متحديا بها النبي أحد من الخلق لأن لسه ما نبئش فما بيتحداش حد أو ما بيطلبش دليل على صدق رسالته لأن لسه الرسالة ما جاتلوش فبتسمى الكفر قبل ما يوحى إليه أمر خارق للعادة أيضا زي إيه مثلا نقول لك أمثلة على سبيل المثال لا الح- تمشي كده تظلل حبيبك وكل القلوب أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل ويقيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل يبقى تظليل الغمام من الإرهاصات هذا يظهره الله على يدي النبي من الأنبياء قبل أن يبعث مقدما للنبوة وتأسيسا لها فليس مقرونا بالتحدي لأن الرسالة لم ترسل إليه بعد وكنطق عيسى بن مريم عليه السلام سيدنا عيسى هو طفل صغير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيوة يا أخي نحن نحب جميع الأنبياء بل إنهم تاج رؤوسنا بل إنهم النور على طريق ربنا فسيدنا عيسى بن مريم وأم شيلاه عليها السلام لما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بعيدا فلم وضعت حملها فكان عيسى بن مريم فحملته وعادت إلى أهلها كانوا بيدوروا عليها هي راحت فين إننا نسمع أنها فعلت كذا وكذا وكذا فإذا رأيناها سنرجمها من فعل هذا فلما جاءت من بعيد ولكم أن تتخيلوا إرهاصا من الإرهاصات وهي جاية يعني مريم ما كانتش كبيرة في السن ده يعني فتاة وجايبة مولود من غير أب بقدرة مين؟ كن فيكون وجايبة المولود الجميل عيسى بن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة وجاية بها بهذا المولود إلى أهله إلى أهلها اسمع الآيات فأتت به قومها تحمله اتصور تصور عيش الموقف فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا لك أن تتخيل موقف فتاة ما عندهاش رد هتقدر ترد بإيه ده مولود معاه ده أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة وسبحان الله أمرت بالصيام بعد الكلام انت ما بتردش ليه قالت إني نذرت للرحمن صوما بعد ما قالت كده بدأت الصيام بس واحد يقول لك ده آه، لن أكلم اليوم إنسيا أمال اتكلمت ليه ده هي بعد ما قالت الكلمتين دول قالت لهم هنوا الصيام بعد ما قالوا الكلمتين دول طب مين اللي هيرد علينا بقى التشاور لمين لسيدنا عيسى الناس من حولها وانت عارفين اليهود عاوزين جنازة ويشبعوا فيها لطم ده هم عاوزين ي- سبحان الله الكل عمال يغمز والكل عمال يسخر دايما أهل الحق يسخر منهم أهل الباطل وإذا مروا بهم يتغامزون يعني سبحان الله أهل الإيمان عمالين يدعوا ربنا يا رب نجيك يا مريم وابنك كلهم حاسين إن في حاجة طيبة لكن هي إيه مش فاهمين ما هماش عارفين ما حدش عارف إيه اللي هيحصل فتوجه الناس إلى مريم منهم من ينهرها ومنهم ومنهم من يتهم اسمع الآيات وشوف التصور فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا انتوا بتضحك علينا ولا ايه نقول لك مين ابوه وده جاي منين تقول لنا اسألوه الإشارة بتوحي بكده فطبعا قعدوا يضحكوا واللي منهم يهزأ واللي منهم يعلي صوته فجي واحد في الآخر كده قال له أنت بتفهموش أنا بشرح المعاني والتي أتت في كثير من ال- من التفاسير فدخل عليها واحد من الآخر كده بيقول لهم أنتوا بتفهموش بتقول لكم اسألوه هو بيقول مش مصدق بس بيسخر قال لهم تعالوا أنا أكفيكم مؤونة الحديث معه فقرب من الولد الصغير عيسى بن مريم فبيقول له مين أبوك يا ابني ولا أنت مين قال إني عبد الله فرجع لورا والكل من أهل الشرك والعناد والاتهام الكل للأسف الشديد ما كانش متوقع الإجابة فبدأوا يرجعهم واللي يقع على الأرض كأن على رؤوسهم الشياطين تضرب أذ- يعني أدبارهم وظهورهم وكأنهم مس من الشيطان قد أصابهم واستبشر الصالحون وتقدموا إلى مريم وعيسى ينطق اسمع ما صور الملك من إرهاصة لعيسى بن مريم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت تخيل الكلام ده طالع من مين من طفل رضيع إرهاصة أمر خارق للعادة هل ده ممكن يحصل في الأمر الطبيعي؟ يعني بالله عليك اتصلوا بك في التليفون اه يا ابو رحمه اه يا ابو محمد اه يا ابو فلان تعال بسرعه عشان زوجتك خلفت فتخش على مين على الزوجه تشيل ابنك الله ده شكله حلو ده انا عاوز يبقى زي ميدو بتاع الكوره قال لك ميدو مين يا عم هتروح سايبه هتروح سايبه لو الواد نطق وانت في ال- بتشيله كده وتقول له خليه زي بتاع الكوره يقول له روح يا عم هيروح ناطق على طول مش هتقدر عليه اوعى تقرا الايات وانت قاعد في بيتك في المكيفات اوعى تقرا الايات وانت بتسمعها من الاصوات الجميله عبد الباسط والشيخ الحصري و... و... لا ابدا اما تسمع الايات اسمع الموقف وعيشه لان ربنا بيدينا يقول لك اوعى ابدا تيأس من ان ربنا قادر على انه يخلصك من اي كرب طالما انت معاه واللي معاه سيده محدش يقدر ايه يكيده والسيد مين الله إرهاصة لعيسى بن مريم ده أمر خارق للعادة يحدث على يدي النبي بأمر الله العلي مقدمة للرسالة من غير طلب من النبي ولا تحديا منه لأحد إنما بيحصل كده إيه ربنا اللي بيرسله الأمر الثاني إحنا خدنا ال- ال- المعجزة والإرهاصة اللي بعد كده الكرامة في كرامات أيوة يا شيخ هو أنت لسه بتقول أهو في كرامة أهو أيوة في كرامة مين قال لك إن مفيش كرامات أمر خ... أمر خارق للعادة يحدث على يد عبد صالح خلي بالك غير مدع للنبوة مثل شرب خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه السم الزعاف حين حاصر الروم خلي بالك حين حاصر قوم من الأقوام فقالوا له إياك أن تشرب من أيديهم لأن هذا فيه سم فسمى الله وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وشرب السم خلي بالك الكلام ده أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح واحد يقول لي بس يعني أنا أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وأروح أشرب مصارينك هتتقطع أمال سيدنا خالد شرب ليه إما تبقى خالد إما يبقى نيتك زي اللي نوى بها سيدنا خالد لأنه لما كان ينوي كده كان بيعمل حاجة بيؤكد للناس أنه لا أحد يستطيع ضرا لأحد إلا إذا شاء من فدخل خلق كثير في الإسلام بسبب فعلة خالد بن الوليد يبقى إذا هو كان مقصوده إيه الناس يقولوا الله أكبر ده بيشرب السم ده بيطلع م- النار مش عارف ده بيمشي على المية ده بيطير في الهواء انا رحت بلد بقول لك في ال- يعني في بلاد مصر العامره اسال الله مش عاوز احدد البلد فلقيت عرق خشب فبقول لهم ايه ده قال لي ده مقام عرق خشب مقام طب ليه ده قال له اصله مش مقام كامل ده المقام الاصلي في بلد جنبينا امال ده ليه قال لك اصل الميت لما طار دراعه طار وجه عندنا قلت له جناحه بقى قال لا دراعه قلت له ماشي ما هي كلها طيران فحطينا هنا بقى العرق ده والناس بتروح تعمل الشمع لما ينجحوا او اللي داخل الامتحان عشان ربنا يوفقه في الجبر والهندسه يجبر خاطره يروح جاي حاطط له الايه الشمع والاكل والشرب والناس تتلف حواليه بالصواني وياكلوا ويشربوا. الحمد لله العمليه ديت ايه اتشالت شويه اليومين دول واسال الله جل وعلا ان يجعلها في ميزان حسنات كل من اخذ الناس الى طريق سنه يا رب العالمين وعلى فكره الناس كلها واعيه والله انا كنت بخطب الجمعه في بلد محترمه قوي يعني في حاضر معايا مجموعة من الناس الأفاضل يعتبر من أهل القرية و- ومثقفيها والناس العادية برضو محترمين ومن أكابرها فأنا بعت كام رسالة في النص في العقيدة والتوحيد مع العلم العملية كانت صعبة هناك يعني فراجل محترم كده قال لي فهمت رسائلك كلها يا مولانا انت قلت كذا عشان كذا قلت كذا عشان كذا ده انت قلت حاجات لو قلتها صدمة كده لينا ما كناش سمعناك فالدعوة محتاجة الأمر ده لكن احنا النهاردة بنبين على العالم كله الفرق بين المعجزة والإرهاصة والكرامة في كرامة أيوة في كرامة على يدي العبد الصالح يعطي الله جل وعلا أمر خارق للعبد ممكن زي سيدنا خالد لما شرب السم الزعاف حاجة تانية في حاجة اسمها المعونة أمر خارق للعادة يظهره الله جل وعلا على يد واحد من الناس من العوام مش ضروري الناس تكون عليه صالح يعني مش شيخ من المشايخ يعني مش داعية من الدعاة يعني مش ولي من الأولياء على حسب فهم الناس يعني مش ظاهر إنما راجل عادي جدا يعني الناس عمالة تقول يا رب ما فيش مطر طب عاوزين مطر يا رب فالمشايخ عمالين يدعوا المطر ما نزلش فراجل ماشي كده بتاع ترمس ولا حاجة يا رب نزل المطر يا رب يروح المطر نازل ده اسمه إيه معونة زي مين يقول محمد بن المنكدر دخلت مدينة النبي محمد هتصلي على النبي ولا هتنسى قال فدخلت مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الناس في كرب وغم بسبب امتناع المطر فالمطر بق- بقاله شهور وسنين مش عاوز ينزل فبدأ يخرج الناس في مدينة النبي يدعون الله جل وعلا ده طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب- بسنين كثيرة يعني يقول ويدعو الناس في صلاتهم ويدعو الناس الله أن يغيثهم وكلما وجدنا في السحاب قزعة من الغمام تنصرف يقول وبعد أن انصرف الناس من صلاة العشاء في يوم دخلت المسجد بعد منتصف الليل مسجد مهجور كده في المدينة فوجدت في المسجد رجلا قد دخل علي وأنا نائم في جانب من أركان المسجد ما كانش هناك بقى النور والإضاءة والكلام ده يقول فسمعت خطواته فدخل إلى القبلة وصلى لله ركعتين ثم رفع يده إلى السماء قائلا يا رب إن الناس قد استغاثوك فلم تغثهم إني أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر قال محمد بن المنكدر فقلت أمجنون هو يقسم على الله فمن هو هذا قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا قال الرجل أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر فسمعت السماء وقد أرعدت وأبرقت وجاءت السحب من كل جانب وسقط المطر ثجا فجا على المدينة والله لا أدري أيهما نزل قبل الآخر اليد من الدعاء أم المطر من السماء إيه رأيك؟ دي اسمها ايه معونة على يدي أحد الناس من العوام قال فعجبت من أمر الرجل وجاء موعد صلاة الصبح فاختلط بين الناس محدش عارفه ومشي راح لبيته تاني يوم لقيته بيعمل كده والمطر ينزل تالت يوم يعمل كده والمطر ينزل قال فتبعته فإذ بي أجده يدخل في بيت متواضع فقلت بعد أن تشرق الشمس آتي لأسأل عن خبر هذا الرجل فلما أشرقت الشمس في الضحى وجدت رجلا أمام البيت يجلس بأحذية البشر يصلحها فقال لي يا عبد الله أتريد أن أصلح لك حذاءك قلت لا أنا صاحبك في المسجد في الليلة الماضية والتي سبقتها والتي سبقتها قال له إيه في إيه قال رأيتك تدعو الله وتقسم عليه أن ينزل المطر فنزل فقال فارتعد الرجل وأخذ ما أمامه من متاع ودخل إلى بيته وأغلق الباب فقلت في نفسي أتركه حتى يهدأ ثم أعود إليه فعدت بعد ساعات فإذ بالبيت بابه مفتوح وسألت عن الرجل فقالوا رجل غريب قد أتانا ليصلح أحدية البشر ثم خرج ولا ندري عن أمره شيء فبكى الرجل مح- محمد بن منكدر وهو يقول والله رأيت رجلا يصلح أحذية البشر لكنه يحبه الذي أنزل كل شيء بقدر دي اسمها إيه؟ معونة طب الراجل ده له مقام هو له مقام عند ربنا لكن له خشبة ملوش له أي حاجة لا ده نحسبه من الصالحين بجد طيب في حاجة تانية اسمها الإهانة الإهانة أمر خارق للعادة ركز كده يا حبيبي عشان تبلغ السعادة الإهانة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد كاذب مدعي الألوهية أو النبوة يعني إيه؟ يعني مثلا مسيلمة الكذاب لما قال أنا نبي وأرسل للنبي محمد رسالة يقول له بسم الله من آه، مسيلمة نبي الله إلى محمد النبي الله يعني بالنص فالنبي محمد قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أصل هو الصادق صلى الله عليه وسلم فمسيلمة الكذاب عمل خيمة برضه كده وقعد فيها وبدأ يسمع عن النبي محمد يعمل حاجات يحاول يقلده فالنبي محمد لما كان في غزوة من الغزوات عاوز يدي الراية لواحد فالإمام علي كانت عينيه وجعاه خلي بالك ده اسمها الايه الإهانة بقى عند مسيلمة فالإمام علي لما كانت عينيه وجعاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفل من ريقه ومسح على عين الإمام علي فعادت أفضل من الأخرى حتى أنه كان لا يدري أيهما التي كانت تم- قد مرضت فطبعا مسيلمة الله يخرب بيته هو اتخرب هو اتخرب مسيلمة الكذاب راح جايب واحد من أتباعه وقالوا له ده في عين واحد من أتباعك فيها رمد بسيط يعني عين واحدة فراح قال لهم تعالوا تعالوا تعالوا فتفل من ريقه في يده ثم جعل على عين واحد من أتباعه هكذا عشان يطيب له العين المريضة فعميت الأخرى وهذه المريضة وخرج من عنده أعمى قال له خرب بيتك انت عمتني ودنت في داهية اسحبوني بقى طلعوني من عند ال- الكذاب ده وعمي الرجل دي اسمها ايه إهانة أي أنه أمر خارق للعادة هو لو بمسح ديت دي ما تعماش لكن ده أمر خارق للعادة أجراه الله وأظهره على يدي كاذب عشان يفضحه عشان يهينه يعني مثلا يقول له إيه تعالى هنا حط إيدك في البحر عشان الإيه المية ت- تزيد تروح ناشفة يبقى إيه بيحصل على العكس في حاجة اسمها الاستدراج أيضا أمر خارق للعادة يظهره الله جل وعلا الأولانية الأهانة أمر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا على يدي مدعي النبوة أما الاستدراج أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي مدعي الألوهية زي مين؟ زي ال- ال- ال- المسيح الدجال المسيح الدجال ده بيقول أنا الله آه، واحد يقول لك مين اللهبل اللي يقول كده آه ده قبله سبقه فرعون فرعون سبقه وحتى كان في رواية كده و- وإن إن كنا ن- ن- نريد البحث عن عن صحة السند لما الشيطان جه يخبط عليه هو اللي موحيله ان هو يبقى إله فبيقول له من بالباب فالشيطان قال له جاتك خيبة إله مش عارف مين بره ها فالاستدراج ده أمر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا على يدي مدعي الألوهية بقول أنا ربكم الأعلى فربنا يديهوله ليه اختبارا للبشر مين يستحق جنة الخالق العظيم رب البشر ويجريه الله جل وعلا على يديه استدراجا للظالم اللي هو ادعى الألوهية واختبارا للبشر اللي هم المكلفين زي ايه المسيح الدجال لما يجي يقول يا سماء أمطري بتمطر يا أرض أنبتي بتنبت تخيل انت قاعد كده وبعدين فجأة يقول لك اطلعي منجا تقول لها تطلع منجا شجر وتروح طرح إيه انت تقول ايه يعني ال- سبحان الله زي ما واحد طلع اللي كان في العصور بتاعتنا ديت واحد طلع في اسكندرية قال لك آه، أنا الرسول سبحان الله وواحد طلع جنبه كده حتى كان من ضمن اللي اتمسكوا معاه كان خلل شوية كان متبعه قال له أنت مين أنت قال له أنا جبريل قال لا، سبحان الله على فكرة اتمسكوا في الجرايد وكانت قصة معروفة فأما الاستدراج فهي أمر خارق للعادة يظهره الله جل وعلا على يدي مدعي الألوهية استدراجا له كظالم ثم اختبارا للبشر ما توحد رب البشر ثم بعد ذلك يظهر الله جل وعلا ما فيه من ضعف الأمر الذي يليه ما الفرق بين المعجزة والسحر أما السحر اختلف العلماء في كونه خارق للعادة أم لا يعني هو أمر حقيقي ولا مجرد تهيؤ وتخيل المهم إن هو شيء غريب بيحدث وله قواعد وقد يكتسب بال بالتعلم وذكره الله في كتابه الكريم قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب وما ماروت إذا السحر أيضا من الأشياء اللي اختلف فيها هل هي خارقة للعادة أم لا ومن الأشياء أيضا التي يجب أن نفرق منها في المصطلحات الشعوذة والشعوذة ده بقى خفة في استعمال اليد والحركات يعني ممكن يطلع لك البيضة من البق ويطلع لك مش عارف ايه من الأذن ويطلع لك مناديل من ال يعني في حاجات كده كانت بتحصل يوقفوا لك حد كده قدامهم ويعملوا فيه حركات كده يسموه نصين كل دي أحيانا بتحصل بسبب الشعوذة وضربت لكم مثال بالكتكوت اللي كان بيرقص على الصينية وعمالين يطبلوا له وكل ما يطبلوا له يزودوا في الطبلة هو الكتكوت ي- يزود في ال- في الحركة واتضح في الآخر إن هم بيسخنوا تحته كل شوية يولعوا النار والكتكوت يا عيني هيعمل إيه مش قادر يقف سبحان الله دي اسمها شعوذة وضحك على الناس هقول لك على حاجة مثال عجيب جدا عشان أقول لك ممكن يتعمل لواحد مقام وهو في الأصل اه مالوش ما- مالوش قيمة انما انا ما اقصدش طبعا ان ان اصحاب القيمه مثل الحسن والحسين دول يعني السيده زينب السيده عائشه آه، رضي الله عنها مش لازم يكون معمول لها المقام عشان يبقى نقول آه، هم دول اصحاب الكرامات لا ده قال بيت النبي كله انا ما اقصدش انا اقصد في بعض الناس بيتعمل لها مقام كده وهم في الاصل مش على الصلاح يعني انا هضرب لك مثال انا كنت مره في بلد اسمها بير عماره في بلبيس والناس بتصلي معايا ال- الجمعة وبعد الجمعة قعدنا نخطب كده فكان النور قطع فكنت بتكلم في مسائل من مسائل العقيدة أيضا فقلت لهم يا أخوانا ما حدش يبني على مسألة وهمية ممكن تبنى على وهم يعني أضرب لكم مثال أنا بقول للناس كده في الجامع يعني أنا لو قلت لكم دلوقتي يا نور تعالى راح النور جاي الناس قالت الله أكبر والكل عمال ي- قلت لهم بقى أنا لسه بقول إيه يمكن الشيطان بيضحك علينا يمكن هو اللي كان طفيه وبعدين ساعة ما أنا أقول يا نور تعالى يروح النور جاي تفكروا إن أنا ولي من الأولياء والله حصل سبحان الناس حتى يعني تعجبوا منهم ناس عيطت وهي قاعده كده سب- ت- تبارك الله ده لسه بقول لكم يعني انا لو مت في ساعتها كان المقام هيتعمل هنا ويمكن كان يعمل له كشك كهرباء واطلع لهم بالليل بلمبه سبحان الله مش ممكن مش ممكن ده كلام ما يصحش يا اخوانا يعني يعني لازم نفهمها صح هقول لك على حاجه في يوم من الايام والله العظيم ده حصل مش هقول لكم مين اللي كان راح مع الاخ ده في سنه 83 راحوا مسجد من المساجد لولي من الاولياء اللي بيقولوا عليهم يعني طبعا انا لا اقصد الحسن والحسين آه، انما الناس من اللي هم بيقولوا عليهم صالحين وهم للاسف تاريخهم اسود فلما راحوا هناك دخلوا المسجد فلقوا ناس لابسه اخضر فاخضر بيجامات خضراء والاخ اللي كان رايح مع زميله ده زميله كان مقتنع بالمكان وعاوز يزور الضريح لكن الاخ اللي رايح معاه ده مش مقتنع فلما وصلوا عند الضريح لقى الناس اللي لابسه اخضر واللي حاطط عمه خضراء واللي نايم عمال يعيط واللي عمال يقول له بس معلش يعني الله العظيم السنه اللي فاتت ما ربحتش حاجه من الب... من الانعام عافانا الله واياكم والتاني يقول له بس والله المهره بتاعتي والتالت يقول له ابني ما نجحش بقى له اكتر من 15 سنه في الثانويه العامه مثلا يعني فكل عمال ي- ي- يرمي شكواه الاخ الفاضل رايح بقى مبسوط قال لك جميع المشاكل اللي في الدنيا هتحل شقة بقى وعربية وهقعد قدامه أقول له هات لي وأعبي في شوال وأمشي فداخلين المكان هو وزميله أول ما شافوا الناس زميله عمال يقلس على الناس يقول له إيه ده؟ هم قاعدين في برسيم هم مش عارف يقول له اسكت أحسن لك طفوا بالضريح ولقوا برضه النور أخضر فأخضر قال أيه إيه الناس دي عايشة في إيه دي؟ فبدأ يقلس على الناس اللي هناك هو مش مقتنع وفجأة بيطلع منديل من جيبه كان مناديل من اللي هي ال- الأولانية ديت اللي كانت عاملة زي المنديل المحلاوي ده وبيمسح كده لقى المنديل كله أسود قال بس الكرامة ظهرت والولي ده هيسخطني حمار فبيقول بقى يمد ايده كده يشوف ال- الودان بتاعة الحمار طلعت ولا ايه حس بالعرق والتعب وزميله شافه قال له في ايه قال له عاوز اطلع من هنا فورا قال له ليه قال له مش عارف ايه اللي حصل لي قال له انا شايفك ايه العرق اللي فيك ده قال له والله انا ما اعرف بيقول انا ببص كده في المسود وببص على الارض لقيت قطرات العرق نازله سودة قلت بس ده يومي هيبقى طلع الجري هو وزميله وزميله يقول له طب استنى استنى يقول له ابدا جري جري جري لحد ما جه عند الباب بيحط الحذاء بتاعه افتكر ان الحذاء كان من الاحذيه القديمه المدهونه والبتاع الورنيش هو اللي كان عامل معاه القلق ده كله ولا كانت كرامه ولا غيره وعرف ان الحذاء هو السبب قال انا لو ما عرفتش كده كنت هقتنع طول عمري ان كان هيأدبني الشاهد من المساله ان النافع هو الله والضار هو الله ولا أحد يملك لك نفعا ولا ضرا اسمع لله ضر من قال لا تخضعن لمخلوق على طمع وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك يا ابن آدم بين الكاف والنون فالمسألة مش محتاجة مننا إن احنا نبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام أردت أن أجمع هذه الأشياء في هذه الحلقة حتى إن اتصل أحد الآباء بيا بيقول لي بقول لك إيه سيبك من الجماعة بتوع البدع دول أحسن هتتبهدل هيبهدلوك قلت له إن شاء الله خوفا عليا والله بيقول لي أنا بسهر لك بالليل وبعدين أقول يا رب استرها عليه إن شاء الله في الحلقات الجاية هنبدأ نسيب هذا الملف مفتوح في حاجات بسيطة في عناصر ندخلها في العقيدة أثناء حديثنا لكن قبل ما نختم ونمشي ونسلم عليكم إحنا اتصل بيا ناس كتير جدا بقول لهم دلوقتي اناشدكم الله سجلوا بقى القصيده ديت عشان انا كررتها كتير عشان حتى لما باجي اقول لكم موعظه تانية تؤثر في الناس ويعني كم من المواعظ والحداء كانت سبب في هدايه ناس كثيره جدا انا عن نفسي هدايتي كانت قصيده لفضيله الشيخ محمد حسان النفس تبكي على الدنيا واخ اسمه يعني ابو سفيان اسامه بن زيد وهي درجات سمع قصيدة بسم الله أبدأ كلامي راح موقف الميكروباص ونزل يعيط هو وزميله في الس- في الشارع فالشاهد من المسألة أن في بعض الأشياء التي جاءت في البخاري ومسلم مسموح بها طالما أنها توافق الشرع فاسمع هذه القصيدة نختم بها بإذن الله بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أين الأجداد والآباء إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء كل لحيق بالله منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات واقفا لأمر الله لا تكل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي ذاك شرك مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يعد أهله كأهله وعصاك حتى طفله وتحيرت في أمره ثم قلت أمر الله أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر وبقول الحق تجهر ذاك هو أمر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ملئت بنا الملاهي وامتلت كل المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونساء عاريات للحياء تاركات ضاحكات لاعبات نشتكي هذا لله تركنا ديارهن أبدين زينتهن وإذا خطبتهن قلنا تقدم والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا إنه تقدم حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله أيها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم ولا تخش إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله أختم كلام وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعون إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أيها الأحبة الكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا إذا قصدنا بالتقدم مخالفة الله ورسوله محمد حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله أيها المسلم تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم ولا تخشى إلا الله أحبتي في الله بعض الأحبة قد طلب مني أن أحدد موعد الجمعة أنا حددها المرة دي وبعد كده هتحفظ على مسألة التحديد نبقى نعلنها على النت آه، جمعة في ديكرنس آه، منية محلة دمنة في مسجد الفاروق عمر لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية نحبكم جميعا في الله وكفاية ذنوب والسلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بننصحكم كفاية